لاجل النبي تسترنا ما تفضحناش ولا يبقى بينا احد ظالم ولا غشاش الدنيا دي مدرسة والعلم مش ببلاش يا رب عشمان في كرمك وجيت بابك وانا خايف اديني لاجل النبي اديني لاجل النبي من رحمتك نايف يا مطلع على العباد ولا تخفي عليك خفيات جبلك بقلب سليم ونية الصفيات جبلك بقلب سليم ونية الصفيات الدنيا فيها وفيها وفيها ناس خاينة الدنيا فيها وفيها فيها ناس خاينة وناس وافية وناس بتضحك لناس وناس بتضحك لناس وقلوبها مش صافية وناس ملاها الطمع وجايب لها الكافية وناس ملاها الطمع وجايب لها الكافية عمالة تنهب وتجري ورا الفلوس حافية وناس غلابة يا دوب طايلة اللقمة بالعافية يا رب يا رب يا رب اجعل صباحنا خير يا رب يا رب اكفينا شر الخير يا رب يا رب اكفينا شر العين يا رب يا رب ابعد عنا الحسود يا رب يا رب ملناش معين بالله يا رب يا رب فك عنا الكرب فك عنا الكرب فك عنا الكرب ملناش معين الا ملناش معين الا يا رب يا رب ارزقنا يا رزاق يا رب يا رب ده انت المعين لينا يا رب يا رب عدينا على الايمان عن دين على الايمان على الايمان عدينا يا رب يا رب من المرض اشفينا من المرض اشفينا يا رب من المرض اشفينا من المرض اشفينا يا رب يا رب رحمتك اللي عليك رحمتك اللي عليك رحمتك اللي عليك يا ربي انت القوي على كل واحد اتغر قويني على الايمان ولا يوم في نفسك غر ونور بصيرتي يا كريم واكفيني شر الشر أخبت بابك وبابك ملوش بواب للي قال من قلبه التوبة يا تواب للي قال من قلبه التوبة يا تواب يا ميت خسارة على اللي شاف وعمره ما تاب يا ميت خسارة على اللي شاف وعمره ما تاب فينا شر العين والحسود لو بص واللي يجيب في سيرتنا واللي بعينه يبص وفينا شر الحاقد واللي ماشينا على غش واحسن ختامنا يا كريم فوضنا بيك الامر واهديني فوزنا ولا يوم في نفسنا نتغر يا اقوى من كل قوي غواب الشيطان واتغر والامر لك وحدك يا مسبب الاسباب يا ربي مالي سند غيرك ولا لي جاه يا عالم بحال عبدك قبل ما يقول إياه. يا رب يا ربي مالي سند غيرك ولا ليك يا عالم بحال عبدك قبل ما يقول يا اكفيني شر نفسي وقدرني على الخير ويوم القيامة عملي بيميني قلقان هو الله هو الله الملك القدوس السعاد الغفار الوهاب التواب التواب السميع البصير القوي المتين الغفار القهار الودود اللطيف الحق النصير البر الكريم الجلال والإكرام المحسن البديع العاطف المانع النافع المضر الشافي العافي الرزاق الحليم الصبور العليم الباعث الكبير يا يا يا ملك الملوك سبحانك اعلم يا ابني ادم بان كل شيء محسوب واللي انكتب لك يا ابني ادم ما فيش منه هروب ومهما كان اللي حصل ما يمنع المكتوب اعمل الخير يا ابني ادم ما دايم خير عملك هتاخد ابن ده كفنك ملوش ديون صلي صلي على الحبيب على الشفيع على المختار على المصطفى صلي صلي على النبي على النبي يا قلبي صلي على الملك يا قلبي صلي على اللي المسكين النفاح بصلاته بتجلي القلب وبتشفي كل كراه من حبي فيك يا نبي بقيت انا مداح لفيت بلاد وبلاد لفيت بلاد وبلاد وفي الدنيا بقيت سواح واللي يصلي عليك لو كان عليك علينا وتقول يا ربي امتي يوم القيامة هتشفع علينا وتقول يا ربي امتي ألفين صلاة ألفين سلام ألفين صلاة وألفين سلام ألفين صلاة عليك يا نبي يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين انت الامان وانت الرضا انت الحبيب يا نبي انت الامان وانت الرضا انت الحبيب يا نبي يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين انت الامان وانت الرضا انت الحبيب يا نبي الفين صلاة والفين سلام الفين صلاة والفين سلام الفين صلاة عليك يا نبي يكب ايه الندم بعد الاوان ما يفوت يكب ايه الندم بعد الاوان ما يفوت وانت كده في غفلتك ويفاجئك ملك الموت مش هتقدر تهرب منه لو كنت في بطن الحوت اعمل حساب اخرتك اعمل حساب اخرتك وسيبك من الدنيا الدنيا فانية يا فاني ونفسك علينا معدود يا نفس يا نفس يا أمارة يا نفس دوبي دوب دوبي دوب يا نفس دوب يا أمارة دوب يا نفس دوب يا نفسي توبي وكفايه اللي جرالي وكان كتير صوافك يا نفسي ويا ريت اللي جرى مكان يا نفسي توبي وكفايه اللي جرالي وكان كتير صوابك يا نفسي ويا ريت اللي جرى مكان طوع راسك على النميمة وسيرة فلانة وفلان صوابك على النميمة وسيرة فلانة وفلان وعلى الطمع غويتيني على الطمع غويتيني والشر والعصيان بعد عزي انا شفت ذلي ويا جوان وبعد ما دقت العسل دقت المرار الوان سمعت هاتف قلبي واصحى يا غفلان كله سلف ودين وكما تدين تدان لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن ولو العلام حلو يبقى الادب احسن لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن ولو العالم حلو يبقى الادب احسن لو الكذب بينك صدقك يكون احسن لو العلام حلو يبقى الادب احسن لو الحرام يغنيك يبقى الحلال احسن لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن لو العلام حلو يبقى الادب احسن لو الحرام يغني يبقى الحلال احسن لو الحرام يغني يبقى الحلال احسن لو المال سندك يبقى الشرف احسن لو المال سندك يبقى الشرف احسن والكلمة ساعة الغضب انساها يكون احسن والكلمة ساعة الغضب انساها يكون احسن واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش احسن واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش احسن لو العلام حلو يبقى الادب احسن ولو الحرام يزيد يبقى الحلال احسن ولو المال سندك يبقى الشرف احسن والكلمة ساعة الغضب انسانك يكون احسن واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش احسن انت العادل يا رب يا رب يا رب يا رب انت العادل يا رب يا ربي انت العادل بشكو اليك بشكو اليك وانا المظلوم ظلموني ظلموني أعز الناس يا سامع دعاء المظلوم ويا ما تحملت الأذى وعمري ما شكيت ولا يوم وعمري ما شكيت ولا يوم رفعت ايدي اليك رفعت ايدي اليك يا حي يا قيوم انت جاهي وسندي وناصري مظلوم شعورك ايه شعورك ايه شعورك ايه احساسك ايه شعورك ايه احساسك ايه شعورك ايه شعورك ايه عيني يا عيني على الأم وحناني الأم عيني يا عيني على الأم وحناني الأم لا خل ولا عم هيشيل الهم من غير الأم حالنا يغم عيني يا عيني على الأم عيني يا عيني على الأم من بعد أمي أنا ملقتش حد يوعيني فين لما كانت تقول لي يا ضنايا يا نور عيني كانت تسهر الليل من البرد تغطيني اقول لها عطشان يا امي اسقيني قلبي على امي حضر وقلبنا علي انفطر يا عيني وحياة مقام الحبيب النبي شفيع الامه وضميري انا الشجر وهي الميه اللي بحنانها بتسقيني امك امك امك امك امك امك اوعى تنسى امك امك امك امك مين حيشيل همك مين حيشيل همك مين راح يمسح دمعك مين هيحس بألمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك مين هيقول لك مالك مين هيقول لك مالك مين يهمه حالك امك امك امك امك امك امك مين هيقول لك مالك مين هيهمه حالك قول لي مين غير امك امك امك امك مين هيسمي عليك ويمسح دمع عينيك مين راح يسأل فيك قول لي مين غير امك امك امك امك امك امك امك مين يتمنى لك الخير مين اللي بيدعي كتير مين بيتمنى لك الخير مين اللي بيدعي كتير قول لي مين غير امك امك امك امك امك امك امك قول لي مين غير امك امك امك امك مين اللي قلبه عليك مين اللي قلبه عليك مين قول لي مين شالتك شهور وسنين مين قول لي مين شالتك شهور وسنين مين خاف عليك مين قول لي مين غير امك امك امك امك اوعى تزعل امك اوعى تغضب امك امك امك امك مين قول لي مين شالتك شهور وسنين مين خاف عليك مين مين مين مين يا قاسي مين مين يا ظالم مين مين مين مين قول لي مين غير امك مين اللي ليك بتحب مين علمك الحب مين اللي ليك بتحب مين اللي علمك الحب مين طيب في القلب مين اللي ليك بتحب مين علمك الحب الحب الحب الحب الحب يا عيني على الحب مين علمك الحب مين طيب في القلب قول لي مين غير امك امك امك امك مين هتكسب رضاك مين شفت الهنا ويانا مين هتكسب رضاك مين شفت الهنا ويانا مفتاح الجنة معانا قول لي مين غير امك امك امك امك قول لي مين غير امك مين مين مين مين مين لك تسامح ظلمت نفسي بنفسي وراجع على تسامحني بليز جوابي ورماني على الشر سامحني سامحني وارحمني يا رحيم يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وارحمني يا رحيم ابليس جواني ورماني عالشر سامحني ووقت ابليس جواني ورماني على الشر سامحني وارحمني يا رحيم دخول القبر سامحني ووقت التراب ما يضم على عظمي سامحني والهمني وقت الحساب انطق بتوحيدك وحياة حبيبك محمد يا كريم تسامحني طبيب معايا جرح احتار اطباء فيه يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب المباني يا داوى البالي يا طبيب المباني يا دواء دواء غالي يا شفا مرضي يا شفا مرضي يا طبيبي المباني يا طبيبي المباني طبيب معايا جرح احتار الاطباء فيه وبقالي سنين يا طبيب مش عارف علاج ليه اكشف عليا يا طبيب طبيب معايا جرح احضار الاطباء فيه وبقالي سنين يا طبيب مش عارف علاج ليه كشف عليا الطبيب وقال اسمح هقول لك ايه ده وقت زور النبي ده وقت زور النبي المصطفى الهادي احلى جمال النبي يا قلبي صل عليه يلا بينا يلا على نبينا يلا يلا بينا يلا على نبينا يلا نحكي ونقول رسول الله عمره ما بينا رسول نزور الرسول يلا بينا رسول نزور الرسول ده قلبي مشكور بحب حبيب الله يا سلام يا سلام على المقام يا سلام يا سلام على المقام رب رب يا حمام بأمر الله عالمنا وربات هنكتب بالثروات عالمنا وربات هنكتب بالثروات ونرمي القمرات الله الله الصفا والمروة يا العليل يروى والصفا والمروة يا العليل يروى ومقام إبراهيم ده خليل الله بكنا ودعينا كبرنا ولفينا بكنا ودعينا كبرنا ولفينا وزحنا حكينا نصر المظلوم يا أم الزاهدة يا أم الزاهدة يا مهبط الرحمن يا مهبط الرحمن يا أم الزاهدة يا باب الرجاء نفيسة العلماء يا باب الرجاء نفيسة العلماء نفيسة العلماء نفيسة العلماء يا قطب الصعيد فرد يا بوسيك يا قطب الصعيد فرد يا بوسيك يا عارف بالله يا عارف بالله يا عارف بالله لله المدد منه المدد وإليه المدد منه المدد وإليه المدد مدد يا مدد لله المدد لله المدد لله المدد لله المدد لله المدد يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين راعينا بالعين راعينا بالعين راعينا بالعين نبي يا نبي حبيبي يا نبي ضميمي يا نبي شفيع يا نبي نبي يا نبي شفيع يا نبي ضميمي يا نبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي يا حبيبي الحبيب يا مثلي وفيك يا هنايا وصبيك السلام عليك يا سلام السلام على المطار يا سلام على المطار رفرف يا حماد رفرف يا حماد حول المطار عالمنا وعرفات عالمنا وعرفات حلفت بالدعوات عالمنا وعرفات عالمنا وعرفات حلفت بالدعوات بنرمي الجمر بنرمي الجمر الله الله الله الشمس والفقر